السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبيه وعبده محمد وآل بيته وصحبه والتابعين من بعده أحبتي في الله أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا ومع حلقة جديدة من برنامجكم مودة يوب على شاشتكم المباركة شاشة قناة مودة الفضائية في هذه الحلقة أتحدث مع حضراتكم عن موضوع خطير موضوع منتشر وموضوع بيستهان به وأصبح كثيرا جدا في حياتنا الآن خد بالك إياك أن تستصغر الذنب لا تنظر إلى صغر الذنب لا تنظر إلى ضآلة الذنب والمعصية بل انظر إلى عظمة من عصيت خد بالك موضوع الصغائر اللي الناس بتستسهله في ناس كتير جدا خصوصا في شريحة الشباب أصبحت الصغائر عندهم شيء طبيعي جدا وأصبحت الذنوب البسيطة يقول لك يا أخي دي من اللمم ما هو مثقف وهو قارئ يعني يجي على الآية الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم يقول لك دي من اللمم يعني حاجة سهلة ما يعرفش إن الصغائر دي اللي بيستبيحها مش مؤمن اللي بتهون في نظره مش مؤمن المؤمن يقف عند كل معصية وعند كل صغيرة لأنها بكثرتها تصبح عند الله كبيرة في حديث أنس رضي الله عنه آه إنكم لتعدون بعض الذنوب والمعاصي في أعينكم أدق من الشعر وكنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كأنها جبال من السيئات أو كما قال أمر عظيم والنبي صلى الله عليه وسلم شبه الأمر ده بإيه كمثل قوم نزلوا في فلاة ناس نزلوا في صحراء وعايزين يطبخوا الأكل بالبلدي كده عايزين يأكلوا فأصبح كل رجل منهم يأتي بعود حطب ده راح جاب عود وحط وده جاب عود وحط وها ها ده وده وده وده فاجتمع اجتمعت أعواد كثيرة جدا أوقدوا فيها النار فأصبحت نار عظيمة جدا أوقدوا على الطعام ونضج الطعام وأكلوا يبقى شوف الصغيرة لو جاب عود على عود سيئة على سيئة على سيئة هتعمل أمر عظيم جبال من السيئات ولا حول ولا قوة إلا بالله عشان كده في بعض الناس بتنظر إلى الذنوب البسيطة على إنها يا أخي ده أنا أحسن من غيري شوف الحجة يقول لك ده أنا أحسن من غيري ده غيري بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا ولا حول ولا قوة إلا بالله فيها إيه يعني لما يعني أدخن أصلها مكروهة مين اللي قال مكروه محرمة اللي فيها إيه يعني لما أقعد في غرزة وأشوف مثلا حاجة محرمة ده أنا أحسن من غيري غيري بيرتكب كذا ده غيري بيسافر مخصوص عشان الشهوات وعشان كذا أنت ليه بتشبه نفسك بالأحقر ليه تشبه نفسك بالأقل ليه تشبه نفسك بالأضل ما تقول في غيري بيقعد في بيت ربنا في مجالس الذكر مع أصدقاء الطيبين مش أصدقاء السوء بيصل الرحم بيعمل كذا وكذا وكذا وما عندوش وقت فراغ لأن المؤمن ما عندهوش وقت فراغ الحجة بتاعت بعض الشباب اليومين دول يا شيخ أنا عندي وقت فراغ والشيطان بيجيني وبلاقي نفسي عملت وخليت وسويت وأنا مش عارف أعمل إيه إزاي أتوب من المعاصي دي بقول له المؤمن ما عندهوش وقت فراغ المؤمن اللي يقسم وقته فعلا في مرضاة الله ولا تنسى نصيبك من الدنيا شوف شغله يسعى وراء رزقه شوف إذا كان عنده زوجة أولاد أب وأم يصل رحمهم ويبرهم ما عندهوش وقت فراغ ليه لأن الباقي صلاة وقرآن وذكر وعيادة مريض اتباع جنازة واخد بالك كل ده في يوم وليلة أيوة ده أنت لو جيت وشغلت نفسك بالعبادة مش هتلاقي وقت للمعصية النفس إن لم تشغلها بالحق شغلاتك هي بالباطل عشان كده يجي وخصوصا في الخلوات وتلاقي الشباب اللي بيعمل محرم ولو أبوه دخل عليه هيتكهرب ويجعل الله تبارك وتعالى أهون الناظرين إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله يشوف حاجة محرمة ياكل أو يشرب حاجة محرمة أو يضرب حاجة محرمة واخد بالك أو يشاهد حاجة محرمة ولا حول ولا قوة إلا بالله في الخلوات لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن لو انت مؤمن مش هتعمل كده وخد بالك العين تزني وزناها النظر اليد تزني وزناها اللمس او البطش والرجل تزني وزناها المشي الى المحرم ها الاذن تزني بسماع المحرم وتيجي الطامة الكبرى بقى لو جيت صدقت على الكلام ده كله بالفاحشة الكبرى ما هي بتبدأ كده يجي يقول لك يا اخي ده انا بسلم عليها زي اختي مفيش الكلام ده خالص مفيش الكلام ده في ديننا ابدا ما هو بعد كده نظرة ابتسامة سلام كلام موعد لقاء مصيبة وزي ما انتم شايفين دلوقت الواقع المرير اللي احنا بنعيشه ولا حول ولا قوة الا بالله اللي متابع الاخبار والحوادث هيقول احنا يا رب هي يوم القيامة قربت خلاص ليه ربنا سبحانه وتعالى ساكت علينا سبحان الله ما احلم الله عنا واحنا بنتمادى بل خد بالك ان في ناس بتجاهر بالمعصية وبيفخر وقد لعن الله المجاهرين يقول لك ده انا امبارح كان معايا مش عارف مين وعملت مش عارف ايه وشفت ايه وسويت ايه واكلت ايه وشربت ايه ولا حول ولا قوة الا بالله الامور دي الناس بتعدها صغائر بيفتكروها حاجة بسيطة بيقولوا دي حاجات بسيطة يعني دي صغائر الحمد لله مش بنعمل الكبائر مين قال لك كده ما هي بكثرة هذه الأمور تصبح عند الله من الكبائر العظيمة تعال كده شوف الصحابة اللي لو واحد منهم أذنب ذنب بيندم ندم شديد ويبكي بكاء مرير وبيجري على النبي صلى الله عليه وسلم عشان خاطر أنا وقعت في محظور يا رسول الله ومنها حديث حنظلة رضي الله عنه اللي سيدنا أبو بكر معدي عليه وخد بالك من الحديث ده لأنه خطير جدا ومفهوم غلط عدى عليه سيدنا أبو بكر لقاه مستند لجدار وهو بيبكي ما لك يا حنظلة يقول له كن نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنة والنار كأنها رأي عين فإذا ما خرجنا من عنده خد بالك عافسنا الزوجات وده شيء حلال ولعبنا الأولاد حلال وعالجنا الضيعات رحنا لشغلنا حلال ونسينا كثيرا نافق حنظلة يا, يا أبا بكر سيدنا أبو بكر سمع كلامه وقال له آه والله ده احنا لما بنبقى عند النبي بحال ونمشي من عنده بنبقى بحال تاني هيا بنا إلى رسول الله نروح نحكي له الأمر ده ونشوف هيرد علينا بإيه فحكى النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال حنظلة بالظبط فالنبي صلى الله عليه وسلم تبسم لهما وقال لو تكونون أو تدومون على ما تكونون به عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات ولكنها ساعة وساعة ساعة تعبد ربنا وتتفرغ للعبادة وساعة في المباحات مش ساعة لقلبك وساعة لربك مش ساعة يتعبد فيها لله سبحانه وتعالى والساعة التانية يروح يرتكب فيها فاحشة أو يعمل فيها محرم أو يقابل فيها مش عارف مين أو يشرب إيه أو يأكل إيه لا طبعا ساعة وساعة يعني ساعة في الطاعة البحتة صلاة قراءة قرآن ذكر صلة رحم بر والدين عيادة مريض تباع جنازة والساعة التانية انت في شغلك في عملك قاعد مع زوجتك مع أولادك واقف في دكانك في أرضك في الوظيفة بتاعتك دي الساعة التانية عشان ما تفهمش غلط عشان كده بقول لك اوعى تستهون بالذنب أو المعصية المؤمن الذنب يكون على ظهره كالجبل أما المنافق كأنه الذباب وقع عليه يعملوا كده خلاص وما حسش ان هو عمل حاجة ولا حول ولا قوة إلا بالله خلونا نخرج نشوف تقرير جميل عن ذنوب الخلوات والشباب اللي بيتداروا عشان يعملوا حاجات ويجوا في الآخر يفتكروا ان دي حاجة بسيطة وانا أحسن من غيري والكلام ده غلط طبعا لأن أي ذنب بيكتب في صحيفتك ومع كثرة الصغائر تصبح عند الله كبائر نشوف التقرير وأرجع تاني أكمل مع حضراتكم رحمة الله زي ما حضراتكم شفتوا كده في التقرير إن الإنسان أحيانا ساعة الخلوات بيفتكر إن محدش شايفه فبيعمل كذا وكذا وكذا من الذنوب والمعاصي ولا حول ولا قوة إلا بالله بيفتكر إن الأمر ده هين وبسيط والنبي صلى الله عليه وسلم بيحذر إياكم ومحقرات الذنوب ليه؟ لأنها تكون سبب في إهلاك العبد تظل مع العبد حتى تهلكه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما هو ذنب على ذنب على ذنب خلاص هتصبح جبال من السيئات وزي ما قلت لكم قبل التقرير لما سيدنا أنس بيروي الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم و- و- وبيقول ل يعني للجيل اللي جه بعد النبي يقول لهم إنكم لتفعلون أشياء أو تقومون بأشياء كنا نعدها هي في أعينكم أدق من الشعر تافهة يعني كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات دلوقتي بتستسهلوها وبتستصغروها وبتفتكروا ان هي حاجات بسيطة فزي انا ما وضحت برضو وقلت نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن ينظر الى الذنب كأنه ذنب كأنه جبل فوق رأسه المنافق يبص للذنب كأنه ذبابة عادية مش مشكلة حاجة بسيطة يقول لك عن الكذب يا أخي دي كذبة بيضة مش بيقولوا كذبة بيضة كذبة بيضاء أو كذبة إبريل واخد بالك أو لما تيجي مثلا آه، يعمل مثلا آه، حاجة من, من, من أي ذنب أو أي معصية يستسهل هذا الأمر كأنه أمر روتيني في الحياة ويقول لك ما هو الكل بيعمل كده ما هي كل معظم الناس كده واشمعنى انا يعني جات عليا انا يعني ربنا هيسيب كل الناس دي وهيبص للي انا عملته سبحان الله كل واحد سيؤخذ بذنبه هيتحاسب عن نفسه فانت ما تكونش سبب ان انت تعمل حاجة او تروج لها ولا تزر وازرة وذ- وزر اخرى فالانسان يكون حريص كل الحرص قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فاكر نفسه كويس وفاكر نفسه إن عادي إيه، مع إصراره على الذنب إن ده أمر عادي وطبيعي ومش مشكلة ويا أخي حاجة في الآخر وهتوب هتوب ويسوف وهو مصر لما اتصل بيا واحد يقول لي يا شيخ أنا في ذنب مش قادر أسيبه وبعمله ولما بتركه وبتوب منه برجع أعمله تاني فانا مش قادر اسيبه اعمل ايه هو كده ربنا هيحاسبني عليه طالما هو غصب عني مفيش حاجه اسمها غصب عني في حاجه اسمها ان انت مصر على المعصيه اصرارك على المعصيه معصيه ان انت تتمسك بالمعاصي والذنوب مع كثرتها واخد بالك هتصبح تفاجئ يوم القيامه ان انت عندك عداد من السيئات ويا سلام لو سبتها كمان من بعدك وعلمت حد حاجه مش كويسه واحد مش بيدخن قلت له اتفضل يا خليك راجل ده ما بتعملش حاجة ودخن يبقى انت هتفضل تشيل في الذنب طول ما هو بيعمل كده وهكذا اللي اتعلم منه يبقى اتنين كده هيشيل هتشيل اوزان وتلاتة وعشرة وهكذا اياك ان تستصغر الذنب اياك ومحقرات الذنوب الانسان لابد ان ينظر الى الذنب والمعصية كأنه شيء عظيم انما آه، عادي ابص على فلانة عادي اشوف الفيلم الفلاني عادي اعمل كذا عادي اكل من المال ده مش مشكلة دي شبهة والله اعلم حلال ولا حرام طالما في شبهة يبقى مش مشكلة لا تحرى الله يراني الله ناظري الله مطلع علي وخد بالك في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونن من امتي اقوام يستحلون يعني في حاجات محرمة هيستحلوها يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف الزنا الحر الزنا يستحلوه والله العظيم والأمر جد خطير عادي جدا يبقى متجوز ويبص لغير مراته عادي يبقى متجوز وزوجة صالحة وطيبة وجميلة ومع ذلك يكلم واحدة في الحرام يمشي مع واحدة في الحرام ويقول لك يا اخي انا بتسلى دي حاجه بسيطه ده مجرد كلام في التليفون ده انا بس يعني ده انا بشوفها بس فيديو ده هي فين وانا فين م- مستحيل ان احنا نتقابل فعادي بندردش مع بعض شويه وبيستسهل وبيقنع نفسه حتى ينغمس في هذا ال ال هذه القاذورات لحد ما يتشرب قلبه بها فما عادش يتحرك القلب ويجي يتوب خلاص مفيش ليه لأن هو بيعمل الذنب بتعمد إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة غصب عنه غصب عنه غلط لما يجي يتوب ربنا يتوب عليه وعشان تتوب من معصية لازم من الترتيب ده تتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحة لا رجعة فيها تندم على المعصية دي الندم الشديد أنا ليه عملت كده ثم تعقد العزم على عدم العودة إلى هذه المعصية مرة أخرى أخيرا تعمل عملا صالحا لأن الحسنات يذهبن السيئات إنما تصر المعصية وتستسهل المعصية وتفضل حياتك كلها في ذنوب وفي معاصي و... وتجعل الله أهون الناظرين إليك يبقى حضرتك مش مؤمن حضرتك مسلم بس لأن درجة الإيمان أعلى من درجة الإسلام المؤمن يخشى الله في السر والعلن المؤمن يخشى الله لو قدام الناس أو لوحده المؤمن يخاف ان هو يرتكب المعصية مش عشان الناس لا عشان ربنا شايفه هو ده المؤمن فانا بقول لك اقف مع نفسك وقفة دقيقة كده وتأمل وشوف كده اه تأمل في عملك وشوف السيئات اللي انت عملتها وتفكر ايه اللي بيعود اليك او عليك من السيئة والله هتلاقيها يعني متعة ثواني او دقائق وبعد كده حسرات وندم في الدنيا وبعد كده نار جهنم لو لم تتوب إنما مش هتتذكر ومش هتركز في في اللي انت عملته ومش هتحاسب نفسك سيدنا عمر بيقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا من واجب المسلم على نفسه وحق نفسه عليه إن هو يقف كده مع نفسه وقفة هيا بنا نتأمل في أعمالنا وفي أقوالنا وفي حياتنا ونشوف الذنوب والمعاصي اللي احنا عملناها أنا عملت ليه دي قبل ما انام ازاي يجي لك نوم وانت عامل معصية او معاصي النهار طول النهار والليل ازاي يجي لك نوم لازم تقلق لازم تخاف ان خلاص تتكتب خد بالك لو لحقت نفسك يمحوها الله لك والله تبارك وتعالى يرزقك عمل صالح ثم يعني تدرأ به السيئة لما واحد راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله زلي في الزنا أنا بحب الأمر ده وبحب النساء أنا يعني زلي في الأمر ده لأنه قدامي وسهل وبسيط هل سابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما سابهوش النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يفهمه بالعقل وليس بالنقل أترضاه لأمك أترضاه لزوجتك أترضاه لبنتك لعمتك لخالتك قال له لا قال له كذلك الناس لا يرضونه تمام وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له اللهم اشرح صدره وحصن فرجه وطهر قلبه مشي من عنده خلاص نسى انا عايز اقول لك حاجه تاني انت على موعد مع ان انت تقابل فلانه و... ورايح تديها علامه معينه استنيني عند الحته الفلانيه الاشاره الفلانيه البنزينه الفلانيه المسجد الفلاني واخد بالك وانت رايح كده سمعت الاذان انا عايزك تدخل تصلي وانت في الصلاة قرر والله هتلاقي فعلا صدق الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر عشان كده أنا بقول لك حياتك مش رخيصة نفسك لازم تكون عليك عزيزة عشان ما تكونش سبب ان انت تقذف ببدنك بإيدك في نار جهنم ولا حول ولا قوة إلا بالله إياك أن تستصغر الذنوب أي حاجة تعملها اندم عليها الندم الشديد واعقد العزم على عدم العودة وتوب توبة نصوحة ثم اشرع في عمل صالح وأختم باللي أنا قلته قبل كده قبل التقرير النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك هي بالباطل المسلم ما عندهوش وقت, وقت فراغ المسلم دائما مشغول بمباحات الدنيا ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن ومشغول بعبادة ربنا اللي هياخد العمل بتاعها والحسنات بتاعتها يبقى في رصيده يوم القيامة نسأل الله تبارك وتعالى أن يبعد عنا وعنكم شياطين الإنس والجن وأن يصرف عنا شياطين الإنس والجن وأن يصرف عنا السوء والفتن وأن يباعد بيننا وبين الفتن كما باعد بين المشرق والمغرب اللهم امين نسال الله تبارك وتعالى ان يرزقني واياكم الاخلاص في القول والعمل جزاكم الله خيرا لحسن استماعكم على وعد بلقاء ان شاء الله تعالى مع برنامجكم موده يوم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته